بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين من سفر أشعياء النبي الإصحاح خمسة وثلاثين تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس يزهر إظهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم يدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا هو ذا إلهكم الانتقام يأتي جزاء الله هو يأتي ويخلصكم حينئذ تتفقح عيون العمي وأذان الصم تتفتح حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر يصير السراب أجما والمعطشة ينابيع ماء في مسكن الذئاب في مربدها دار للقصب والبردي وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الكهال لا يضل لا يكون هناك أسد وحش مفترس لا يصعد إليها لا يوجد هناك بل يسلك المفديون فيها ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس بعد يا أحبائي ما شفنا سورة الدينونة المرة في الإصحاح 34 شفنا غضب ربنا والأنهار اللي تحولت لزفت مشتعل والأرض الكبريت اللي مشتعلة بالنار والناس اللي فوق بعضيهم منظر اللي وصفه أشعياء بتاع الدينونة بعد حالة الخراب ديت بيجي في الإصحاح 35 بيوصف بركات ولاد ربنا بيوصف مملكة المسيا ابتهاج وفرح وكأني أشعياء أحبائي بيحط الصورتين قدام عينينا بيحط صورة شعب ربنا وهو في حال الفرح وحط لينا حال الناس المقاومين لولاد ربنا والمقاومين للكنيسة وكأن عشان بيقول لنا ادي البركة وادي ايه وادي اللعنة وكل واحد يختار لنفسه ايه يختار لنفسه الطريق وكأن يا أحبائي الصليب له جانبين الصليب شفناه في الإصحاح 34 بيحطم الأشرار وشفنا أن الدينونة المرة اللي وصفها أشعياء في الإصحاح 34 لولا صليب المسيح كان ده المصير اللي بينتظر كل البشرية لكن المسيح حمل الدينونة دي عننا بالصليب فبالصليب أصبح لينا نجاه من الدينونة ديت فزي ما شفنا في الإصحاح 34 اللي رفضوا صليب المسيح إيه الدينونة اللي بتنتظرهم أيضا في الإصحاح 35 نشوف اللي قبلوا صليب المسيح إيه البركات اللي بتنتظرهم وزي ما احنا تعودنا انه اشعية لما الحكاية بتضلم لازم ينتقل بينا لايه للنور فاشعية ما هنش عليه انكم تناموا النهاردة وانتوا ايه مكتئبين من الصورة اللي فاتت فحب يفرحنا في الاصحاح 35 الاصحاح 35 يعتبر ختام القسم الثالث في سفر اشعية افكركم القسم الاول كان من العدد واحد لغاية 12 كان بيتكلم على خطايا يهوذا القسم الثاني من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 27 كان بيتكلم على خطايا الأمم القسم الثالث اللي بنختمه النهاردة بنعمة ربنا من الإصحاح 28 لغاية 35 وده اللي سميناه ست ويلات أو الإنذار الأخير اللي بعديه يأتي غضب ربنا الشيء اللذيذ بقى يا أحبائي أنه الأقسام الثلاثة دول كل قسم فيهم انتهى بتسبيحة القسم الأول من الإصحاح واحد لغاية 12 انتهى في الإصحاح ال 12 الإصحاح 12 عبارة عن تسبيحة لطيفة قال فيها أشعية تقول في ذلك اليوم أحمدك يا رب لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فعزيتني ده كان ختام القسم الأول ختام القسم الثاني اللي هو واخد من الإصحاح 13 لغاية 27 كان الإصحاح 27 عبارة عن تسبيحة قال في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاه أيضا يا أحبائي النهاردة وإحنا بنختم القسم الثالث الإصحاح 35 برضه يختموا بتسبيحة لطيفة تفرح البرية واليابسة يأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم فالثلاث أقسام بينهيهم أشعية بالتسبحة العدد الأول يقول تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر النرجس أولا المعنى الحرفي اللي يقصده أشعية البرية أو الأرض اليابسة أو القفر دي مقصود بها أرض أورشليم أرض أورشليم خربت على أيدين بابل وفضلت خربانة لمدة سبعين سنة وبعد سبعين سنة رجعت أرض أورشليم تزدهر مرة تاني بعد الخراب اللي نبوخذ نصر خرب بيه أورشليم تقولي لي إيه اللي جاب بابل في الحكاية احنا كل الكلام على أشور بقول لكم يا أحبائي نبوات الكتاب المقدس النبي لما بيشوف رؤية بيشوف منظر قدامه المنظر دوت بيظل غير معلوم إلى أن يتم الحدث هو أشعيا بص لقى في خراب جاي وأشور محوطة بالبلد ولقى أنه في نجاة بتحصل بعد كده شاف منظر أورشليم خربانة طب أورشليم أشور ما خربهاش لا أصله بعد أشور جمين جت بابل وراحت محطمة أشور وراحت مخربة أورشليم فالرؤية اللي شايفها أشعيا ما نقدرش نقسم نقول ده يقصد كده ويقصد كده لا دي بعد الأحداث ما تمت اه بان إن الجزء دوت كان يخص أشور الخراب دوت يخص بابل طيب امتد أشعيا بالرؤية بتاعته مش شاف بس ازدهار مملكة أورشليم بعد عصر بابل بل هيراها في إيه في عصر المسيح في مجيء السيد المسيح كل الرؤية دي على بعضيها تتجمع في كلمات إيه في كلمات الوحي أو كلمات النبوة عشان كده يا أحبائي مرة كنت بتكلم على حديث المسيح عن نهاية الأيام التلامذة سألوا السيد المسيح سؤالين المسيح قال لهم أنه الحق أقول لكم أن لا يترك هنا حجر على حجر إلا وإيه وينقض وراح قال لليهود هوذا بيتكم يترك لكم خرابا الحق أقول لكم أنكم لا تروني من الآن حتى تقولون مبارك الآتي باسم الرب فطلعوا التلامذة على جبل الزيتون يسألوا المسيح سؤالين قالوا له كل منى متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك متى يكون هذا اللي هو خراب الايه خراب الهيكل علامة مجيئك مجيئه التاني فالسيد المسيح راح متكلم النبوة فقال النبوة ايه جاهم بقى الناس اللي بيدرسوا قالوا ايه طب دي تخص اورشليم دي تخص المجيء التاني لا النبوة ما تدرسش كده المسيح شاف المستقبل كله بعينيه الإلهية وبيوصف اللي بيحصل اللي بيحصل ايه انه الايمان المسيحي بينتشر الكنيسة بتلاقي مقاومات واضطهادات من الأهل ومن الناس طب عشان المسيحية تنتشر يبقى اليهودية تنتهي عشان تنتهي اليهودية الهيكل يتهد طيب المسيح الإيمان المسيح انتشر في العالم كله طب المسيح جاي في مجيئه الثاني فالسماء والأرض بيحصل فيهم إيه علامات إيه القمر لا يعطي ضوء الشمس تضلم ونجوم السماوات تتزعزع فالمسيح بيوصف رؤية عبر العصور كلها فما ينفعش اجي بقى امسك اقول الكلام دوت الايه واحد واثنين دول يخصوا خراب اورشليم الايه ثلاثه واربعه لا النبوات ما تدرسش بالطريقه دي زي بالظبط نبوة أشعية أشعية بص زي ما قلت لكم لها أشور بعد كده لها أرض أورشليم خربت بعد كده لها أرض أورشليم أظهرت وبدت تدب فيها حياة بعد كده بص تلاقي عصر المسيح كل دول أشعية إيه مجمعهم في إيه في رؤية واحدة فهنا أشعيا بيتكلم بيقول تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويظهر كان نرجس بيتكلم على أورشليم لما هتخرب طب هتخرب إمتى يا أشعيا آه التاريخ قال بعد كده إن هي خربت في أيام بابل ورجعت بعد سبعين سنة إيه تتبني أورشليم مرة تاني نلاحظ يا أحبائي في الإصحاح 34 أشعيا اتكلم عن خراب أدوم لكن خراب أدوم كان خراب إيه كان خراب أبدي سيف ربنا اللي نازل على أدوم ده للخراب الأبدي لكن أورشليم لما وقعت تحت التأديب ده كان تأديب إيه تأديب مؤقت رجعت إيه تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج الكفر ويزهر كالنرجس بص يا أحبائي المقابلة اللطيفة اللي بيعملها أشعية قدام صورة الخراب الشديد اللي وصفه في الإصحاح 34 والدمار الشديد دوت جاي هنا بيقول إيه تفرح البرية يبتهج الكفر يزهر النرجس فالإصحاح 35 يا أحبائي إصحاح مفرح فرح روحي بيوصفه أشعيا للناس اللي يتمتعوا بخلاص المسيح طب يقصد إيه بتفرح البرية والأرض اليابسة أشعيا اعتبر البرية هي إيه البشرية اعتبر البشرية دي كبرية يابسة طب إيه اللي هيحصل لها قال برية يابسة يعني برية غير مثمرة طب إيه اللي هيحصل للبشرية الغير مثمرة دي قال تبتهج ويظهر كالنرجس بص التحول اللي هيحصل في القفر دوت في العدد اتنين قال يظهر أظهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم يدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمر وشارون بص لقى البرية القاحلة ديت البشرية القاحلة دي بص لها بدت تظهر وبدأ يدفع ليها تاخد مجد لبنان ومجد بهاء الكرمر وبهاء شارون وقلنا ديت مراعي خصبة موجودة في إسرائيل بيوصف ايه أشعية بيوصف كنيسة العهد الجديد كنيسة العهد الجديد ايه تفوق بهاء كرمل وبهاء شارون كرمل وشارون دي في أرض إسرائيل يعني شاف كنيسة العهد الجديد بتفوق مجد كنيسة العهد القديم ليه بتفوقها لأنه مجد العهد القديم نمرة واحد كان عليه برقع يعني ايه يعني اليهود كانوا بيمارسوا طقوس لكن ما كانوش مدركين معناها كانوا بيقروا الناموس لكن لسه في برقع محطوط على عينيهم اللي كانوا بيمارسوه ده مجد يعني لما مثلا يكون في حياتهم في يوم زي يوم الكفارة ايه يوم الكفارة ده قال لهم ربنا ربنا يغفر يكفر عن خطايا الأمة كلها طول السنة ده منتهى المجد لما إنسان يعمل خطية وأجرة الخطية موت ربنا يقول له تروح تقدم ذبيحة بالذبيحة دي تنجو من الموت ده مجد لما يدخل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس وربنا يحل في الشاكناه ما بين الاثنين كروب فوق غطاء المجد ده مجد لكن المجد ده كله كان مجد عليه برقع ما كانوش اليهود مدركين أعماقه طب كنيسة العهد الجديد قال يدفع إليها إيه مجد لبنان بهاء قرمر وشارون اتشال البرقع دوت فبدأ كنيسة العهد القديم كنيسة العهد الجديد تشوف ان يوم الكفارة ده يوم الصليب الذبايح دي كلها رمز للصليب لقينا زي ما بيقول بولس الرسول نعاين مجد الرب بوجه ايه بوجه اتشال البرقع النبوات اللي كانوا الاسرائيليين كان كل تفسيرهم للنبوات ايه لما اليهود لغايه النهارده يقعدوا يدرسوا النبوات اللي احنا بنقولها ديت طبقوها على اسرائيل بس ليه مش شايفين ان ديت نبوات رمز لمين رمز المسيح ليه لان في برقع محطوط طب كنيسة العهد الجديد يدفع إليها مجد لبنان بهاء كرمل وشارون كل بهاء ومجد الإيه العهد القديم اللي كان عليه برقع اتشال البرقع عشان كده يا أحبائي قال أشعيا أنه الكنيسة العهد القديم كان في مجد لكن كان من خلال الرمز كنيسة العهد الجديد تمتعت بالإيه بالحقيقة طيب على مستوى النفس قلنا أشعيا بيوصف الكنيسة في مجدها القديم وفي مجدها الجديد طب على مستوى النفس قال النفس اللي عاملة زي البرية ديت هتظهر إظهار نفس القاحلة ديت النفس اللي ما فيهاش ثمر لما المسيح يدخل النفس ديت النفس ديت تثمر ينزع العقم من النفس ديت زي ما قال المرتب في المزمور صارت نفسي نحوك كأرض يابسة نفس زي ايه زي أرض يابسة طب الأرض اللي يابسة ديت ازاي هتثمر الثمر يا أحبائي قال تفرح البرية وكأن يا أحبائي الفرح هو اللي يخلي النفس إيه تثمر النفس البرية دي هتثمر هتثمر إزاي يا أشعيا قال لما تفرح عشان كده القديس الأنبا أنطونيوس قال إن الفرح للنفس عامل زي المية للشجرة الشجر ما كانش ياخد مية مش ممكن ايه يثمر وينمو قاله النفس البشرية كده ما كانتش تفرح ما ايه ما تثمرش عشان كده أحبائي من من حروب الشيطان اللي يحارب بيها أولاد ربنا الإيه الحزن والكآبة لا يمكن النفس الكأبانة تثمر ربنا لما يحب يخلي النفس تثمر إيه يفرحها النفس لما تفرح يبتدي الثمر إيه يبتدي الثمر زي الأوضة اللي مقفولة كده مكمونة إيه الزرعة جوه تموت لكن لما يكون في هواء كده متجدد جوه الأوضة الزرعة إيه الزرعة تنتعش كده وتصبر اهي النفس كده الفرح ينعش النفس يظهر إظهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم طب السؤال ايه السبب ايه اللي هيخليهم يظهروا كده يا شيء قال هم يرون مجد بهاء إلهنا ايه اللي هيخلي النفس البشرية دي تفرح ايه اللي هيخلي النفس البشرية دي تثمر ايه السكة قال هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا ازاي هيشوفوا مجد ربنا وبهاء إلهنا ده بيتكلم على ايه دوت شفنا مجد ربنا امتى في التجسد رأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه امتى شفنا مجد ربنا لما تجسد والتجسد يوصل للصليب والصليب يوصل للقيامة يوصل لكن الأساس الايه الأساس تجسد هم يرون مجد الرب رأينا مجده قديس بطرس على الجبل قال ايه نحن الذين كنا معه على الجبل المقدس وعينا ايه مجد شفنا هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا عشان كده يا أحبائي سبع أش... سبع أشعية وتنبأ عن تجسد المسيح قال نبت كفرخ في أرض يابسة اتكلم على المسيح ظهر كإيه كفرخ يعني فرع في شجرة في أرض يابسانة يقصد أرض اليابسانة إيه شعب إسرائيل اللي كان نشف ودبل لكن المسيح طلع كإيه كفرخ في الإيه في الأرض اليابسانة دي ده كان بيتكلم على التجسد فبالتجسد هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا فالثمرة إيه يظهر إظهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم أول ما شافوا مجد ربنا أول ما شافوا المسيح لقينا إيه القديس اندراوس رايح يجري لبطرس وفيلبس راح يجري لنسلائيل قال له إيه وجدنا الذي كتب عنه إيه موسى والأنبياء يبتهج ابتهاجا ويرنم فرحانين أول ما إيه أول ما رأوا مجد ربنا أول ما رأوا المسيح شوفوا يا أحبائي بركة الخلاص بركة التجسد قلنا نمرة واحد النفس تفرح وتثمر نمرة اتنين يقول إيه في العدد ثلاثة شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها المسيح بيقول لخدام الكنيسة وبيقول للرعاة بالإيه بالكرازة ديت بما تجسد ربنا بظهور بهاء مجد ربنا بفرح النفس بتقبل الخلاص نفس تبتدي تثمر قلب الكلام دوت شددوا الأيادي الإيه المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها شغلة الخدام يا أحبائي إن هم إيه يشددوا الأيادي ويثبتوا الركب أولا ده كان عمل المسيح المسيح جاله راجل يده يابسة قال له قوم في النص وقال لهم هل يحل الإبراح للسجود بصوا لبعضيهم فقال له مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى فالمسيح فعلا الأيادي المسترخية ديت المسيح إيه شددها طيب الركب المرتعشة ده عمل زي الرجل المفلوج المسيح قال له قم احمل سريرك واذهب لبيتك فده عمل المسيح أيضا يا أحبائي هو ده عمل خدام المسيح شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة إيه هي الأيادي المسترخية الأيادي اللي ما بترتفعش في الصلاة دي أيادي إيه ادي مسترخية يعني يجي واحد يقول لك اه ما بصليش ما بتصليش ليه اصلا انا بضيع وربنا ما عمليش حاجة اقول له لا هم يرون مجد الرب بهاء الهنا اقول له ما تخافش ربنا هيتدخل ربنا عنده وقت مناسب ولما يجي الوقت اللي من كبر ربنا هتشوف مجد وبهاء ربنا تلاقي الايد المسترخية دي اللي بطلت تصلي بدأت تترفع مرة تانية بالايه بالصلاة شددوا الايادي المسترخية ايضا بيوصي الخدام بيقول الركب المرتعشة ايه ثبتوها واحد ماشي في الطريق عارفين واحد رجله بتترعش مش عارف يمشي ماشي واحد ماشي في الطريق الروحي بس يعني ماشي ايه بيتعكز يعني فربنا بيقول للخدام بتاعه لا خلوا الايه مهما النفس دي تقابل في الطريق الروحي من ضيقات من الام لا شددوها شددوها بايه الركب اللي بتترعش دي فرحوها انه في ايه انه في مجد بينتظر النفس ديت ان في نهاية الطريق ايه تروا بهاء مجد الملك فتبتدي النفس اللي ماشيه في الطريق الروحي دي كده مت متعكزه تبتدي تتشد ودي احبائي الايه اللي اقتبسها معلمنا بولس الرسول في العبرانيين لما قال قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه حتى لا يعتسف الاعرج بل بالحر يبرق الاعرج اللي ماشي في الطريق الروحي ده ممكن يعتسف يعني يقول لك ايه انا ما فيش فايده فيا انا اعرج انا مش نافع قولي له لا شددوا الركب المخلعة ايه قولوا لهم العرج نهبوا ايه نهبوا نهبا فبدل ما الراجل رجليه بتترعش كده يبتدي ايه يبتدي يتشجع ويبتدي يكمل الطريق عشان كده ربنا قال للكهنة وللخدام عزوا عزوا شعبي عزوهم بايه شددوهم وايه وثبتوهم قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا هوذا إلهكم الانتقام يأتي جزاء الله هو يأتي ويخلصكم قولوا لخائف القلوب الخوف يا أحبائي ده ثمرة إيه ثمرة الخطية أبونا آدم ما كانش يعرف مشاعر الخوف دي مطلقا لكن أول مرة بدأ الإنسان يحس بمشاعر الخوف أول ما آدم إيه أخطأ أول ما غلط سمع صوت ربنا فقال ربنا سمع صوتك فإيه خشيت أول مرة قلب البني آدم يركف ما كانش يعرف الركفة دي آدم قبل كده بسبب الإيه بسبب الخطية وبالخطية دخل الخوف وبالخوف أصبح الناس إيه زي ما قال بولس الرسول يعتق أولئك الذين كانوا كل أيام حياتهم تحت العبودية بسبب الخوف الخوف يخلي الإنسان إيه عبد لو أنا خفت من إنسان إيه اللي يقوله لي أعمله ليه ما أنا خايف منه فبقيت عبد للإنسان دوت لو أنا خفت من الشيطان إيه ببقى عبد للشيطان يعتق أولئك الذين كانوا كل أيام حياتهم تحت العبودية بسبب الخوف بسبب الخوف من الفقر والإنسان عبد للمال بسبب الخوف من المرض يبقى الإنسان عبد لجسده الخوف يا أحبائي مصدر كل عبودية أي عبودية الإنسان بيستعبدها سببها إيه سببها الخوف البعض خاف من الفضايح فاستعبد نفسه لشرور والخطايا ليه خايف من الفضيحه الخوف يولد عبودية في القلب طب الخوف ده دخل للإنسان إزاي دخل بالخطية قايين لما قتل أخوه هابيل قال لربنا إيه تائه وهارب أكون في الأرض حتى طول عمري كده خايف ومرعوب وكل من وجدني يقتلني أدي مشاعر الخوف طيب إيه اللي بيعمله ربنا لما هيظهر بهاء مجد ربنا لما هيتجسد قال إيه قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا أول ما ظهر السيد المسيح قال لنا إيه أنا هو لا تخافوا قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا لما كانوا التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود والأبواب مغلقة دخل المسيح وقال لهم إيه سلام لكم قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا وترك المسيح السلام ده لتلامذته قال سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم طب لما اديتنا السلام دوت قال أي بيت دخلتموه فقولوا إيه سلام لهذا البيت فإن كان ابن سلام يحل سلامكم عليه وإلا فليرجع سلامكم ليكم السلام مش تحية يا أحبائي مش السلام ليكم دي وناس بيحيوا بعضهم لا دي عطية المسيح بيقول لو دخلتوا بيت قولوا له اديله عطية السلام دي نجيبها منين يا رب السلام قال لي ما أنا سايب لكم إيه سلامي سلامي أترك لكم فتدخلوا البيت تدوا السلام لو في ابن سلام يحل سلامكم صار أحبائي يعني يدخل إنسان بتاع ربنا كده ممتلئ من سلام المسيح يقول لواحد سلام سلام المسيح اللي في الشخص دوت يحل على إيه على اللي بيتقبل السلام قال طب لو ما فيش في البيت ابن سلام السلام ده يرجع لكم تاني وهيفضلوا هم إيه قاعدين في اضطرابهم في قلقهم فالسلام بالنسبة لنا كمسيحيين مش مجرد اتنين بيحيوا بعضيهم طول القداس قاعدين نقول سلام لكم سلام لكم مش يعني إيه مش يا ناس اصحوا يا ناس فوقوا يا ناس تابعونا يا ناس خليكم معانا لا ده سلام ليكم دي عطية عطية طول القداس المسيحي ايه في, في بداية القداس قبل الأسرار ما تتحول الكاهن وهو باصص ناحية الشرق يبقى الكاهن ممثل للشعب قدام ربنا عشان كده كل ما يدي للشعب عطية ايه يلتفت للشعب ويديهم السلام طيب بعد الأثار ما تتحول لا خلاص هو بقى ملوش دعوه يجي على جنب المسيح بقى بنفسه إيه ملك السلام على المذبح فلما يجي بعد تحول الأسرار يقول إيه بركة وسلام لجميعكم ما يلتفتش ويدي للناس السلام لا يروح هو جاي على جنب كده والمسيح اللي حال على المذبح هو اللي إيه هو اللي يهب الكنيسة كلها سلام فلما بنقول السلام لجميعكم ده إيه ده سلام المسيح سلام الله الذي يفوق كل عقل قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا ليه تشددوا لا تخافوا قال لأنه وذا إلهكم هو يأتي ويخلصكم ايه اللي خايف دوت قولوا له ما تخافش ايه ما خافش ليه ما خافش لأنه وذا إلهكم ايه يأتي ويخلصكم زي ما قال سفر التثنية هو يركب على السحاب لمعونتكم يعني يجي ايه يجي جاري يجي بسرعة ايضا في مجيئه بيقول لهم هيجي يطمنكم وفي الوقت نفسه الأعداء اللي انتوا خايفين منهم هيجي ايه يجي يعاقبهم في مجيئه الانتقام يأتي جزاء الله فمجيء ربنا يا أحبائي أمرين الأمر الأول يهب سلام لأولاده الأمر الثاني ايه انتقام من الأعداء أيضا في مجيئه يا أحبائي هو ذا إلهكم هو يأتي أشعيا بيتكلم عن مملكة المسيح عن لما المسيح يجي البرية القاحلة دي هتبتدي تظهر النفس تبتدي تفرح تبتدي تتملي من الثمر تبتدي تتملي من السلام بيوصف بركات مجيء المسيح ايه تاني يا اشعياء قال هو ذا الهكم هو يأتي هيأتي يعمل ايه قال حينئذ تتفقح مش تتفتح تتفتح انا يفتح بس يعني عينهم دعمسة كده ست على ستين لا تتفقح يعني العينين تبقى زي عينين الصقر تتفتح وبنظر قوي حينئذ تتفقح عيون العمي اللي نظره ضعيف عينه مفتحه فهو عايز يقول ان مش العينين هتفتح وبس لا دي هتتفتح وايه ويبقى النظر قوي حينئذ تتفقح عيون العمي وأذان الصم تنفتح حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس كأن أشياء أحبائي عايش في أيام الإيه أيام المسيح بالظبط شايف اللي بيحصل العمي عينيهم بتفتح الصم بيتشفوا وبيسمعوا الأعرج قايم يجري الأخرس بيفتح لسانه بإيه بيتكلم ده عصر إيه دوت ده عصر المسيح مملكة المسيح بدت إيه بدت تظهر على الأرض علشان كده يا أحبائي لما يوحنا في السجن بعت اتنين من تلامذته وقال روحوا قولوا للمسيح أنت هو لآتي أم ننتظر آخر فالمسيح قال لهم إيه قال لهم روحوا قولوا ليوحنا نمرة واحد العمي يبصرون العرج يمشون البرص يطهرون ما جاتش هنا ذكر البرص بس ايه العمي يبصرون جات في, في النبوة ديت البرص في حتة تاني العرج يمشون جات الصم يسمعون جات قال الموتى يقومون ما جاتش هنا هتيجي في حتة تاني والمساكين يبشرون اه العرج قلنا ايه نهب ونهب في المرة اللي قبل اللي فاتت عشان كده المسيح قال لهم قولوا روحوا قولوا ليوحنا كده طب ده ايه دوت طب ما هو ده الكلام اللي قاله اشعياء يبقى دوت مين دوت المسيح عشان كده اليهود قال لهم المسيح لهم عيون ولا ايه ولا تبصر لهم اذان ولا تسمع شوفوا اللي قالوا مفيش عصر يا احبائي حصل فيه كده عيون العميان اتفتحت والصم سمعوا والعرج مشيوا والاخرس نطق واتكلم ما حصلتش الا في عصر المسياني يبقى اللي ظهر ده هو مين هو المسيح لكن للاسف جاي لخاصته وخاصته ايه لم تقبله طب المعنى يا احبائي المعنى اكبر جدا جدا من ربطات الجسد طب ما احنا عايشين في العصر المسياني دلوقتي طيب فين العمي اللي بيفتحوا فين الصم اللي بيخفوا فين العرج اللي بيمشوا فين لسان الأخرس اللي بينطق كل ده بيتم على مستوى أقوى من الجسد بيتم على مستوى ايه مستوى الروح العين تتفتح يعني يبصر كل جسد خلاص ربنا يبتدي الإنسان يشوف خلاص ربنا ويتمتع بالخلاص ويدوق ويحس بيه ده يعني ايه يعني اتفتحت أيضا الأذان تسمع تبتدي الأذان تميز صوت مين صوت ربنا الإنسان نفسه يقوم يركض يجري في الطريق الروحي بكل إيه بكل غيرة وبكل حماس اللسان اللي كان مربوط يبتدي إيه يبتدي يسبح ويشكر ربنا حينئذ يقفز الأعرج كالأويل طب اشمعنى الأويل بالذات ليه ما قالش يقفز مثلا زي الغزال مثلا هو الغزال بيقفز اشمعنى الأويل بالذات أولا الأعرج ده واحد قاعد فين قاعد في الأرض وطول ما هو قاعد في الأرض مين اللي طوله اللي قاعد في التراب دوت مين اللي بتمشي على التراب على بطنك تسعين الحي فكل اللي قاعد على التراب ده مأكل للإيه للحي طب الإنسان اللي أعرج يعني الإنسان اللي كان مأكل للحية يعني الإنسان اللي كان مربوط بخطايا بشهوات بنجاسات إيه اللي هيحصل له هيقفز كالأويل اشمعنى الأويل بالذات لأن الأويل معروفة إن هي مرعبة لإيه للحيات الأويل مرعبة للحيات الأويل أحباه وهي ماشية كده في البرية إيه مزاجها تحارب الحي تنبسط هي بالحكاية ديت فتيجي كده على مكان الجحر بتاع الحية وتروح مدخلة راسها وتروح نفخ يعني بت إيه بتحس الحيات على الخروج فالحية تروح طالعة لها هي تنبسط هي بقى تقعد تخبط في الحية تخبط في حاجة ما إيه في عز الصحراء والدنيا حر فتموت الايه الحي بعد ما تموت الحية ايه تعطش فتطلع تجري لايه للمية كما يشتاق الأي للماء ايه تشتاق نفسي إليك على قد يا أحبائي ما النفس اللي فينا تحارب الحية على قد ما تشتاق لإيه قد ما اشتاق ربنا لكن لما تكون في مهادنة مع الحيات تلاقي الاشتياق للصلاة ضعيفة الاشتياق للقداس ضعيف لكن النفس اللي في حال حرب تلاقيها باستمرار ايه باستمرار تجري على القداس تجري على الصلاة تجري على التناول ليه عشان تاخد قوة عطشانة ربنا لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهارا في القفر ويصير السراب أجما والمعطشة هي نبيع ماء النقطة اللي هيتكلم عنها دلوقتي بيتكلم بقى على الشعب وهو راجع من بابل وهم راجعين من بابل لأرض إسرائيل مروا في برية قفر فربنا بيطمنهم بيقول لهم وانتوا راجعين في البرية دي أنا هعمل إيه؟ هعلكم في البرية لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر ده بيوصف شعب إسرائيل وهو راجع منين؟ وراجع من سبي بابل ماشيين في صحراء قال لهم ما تخافوش وانتوا في الصحراء دي أنا حيه أنا هقولكم طب اسأل جماعة إسرائيل وهم ماشيين في الصحراء رايحين فين يا جماعة في الطريق البرية ده قال احنا رايحين لفين لأورشليم كل اللي مسافرين في طريق أورشليم ربنا يعمل لهم ايه يفجر في البرية مياه وأنهار في القفر العالم يا أحبائي برية العالم قفر العالم ما فيهوش شيء يشبع طب كل اللي سالكين في العالم ورايحين السماء ربنا يفجر لهم في وسط العالم البرية دي يطلع لهم ايه ماء مروي لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهارا في القفر ويصير السراب أجما والمعطشة ينابيع ماء في مسكن الذئاب في مربدها دار للقصب والبردي قلنا يا أحبائي في العدد الخامس والسادس إن عيون العميان اتفتحت وإنه لسان الأخرس نطق وإنه الأعرج مشي طيب إيه السر الحاجات دي هتحصل إزاي لأنه انفجرت في البرية إيه مياه وأنهار في القفر قلت لكم العينين اللي فتحت دي الايه العينين اللي بدت تبصر خلاص ربنا طب ازاي الواحد يبصر خلاص ربنا ده عمل ايه عمل الروح القدس ادي المياه اللي في القفر اللسان اللي كان اخرس ومكتوم وما بيصليش وما بيشكرش ربنا بدل لساني ايه يسبح ويشكر ربنا ده عمل ايه عمل الروح القدس الودان اللي ما كانتش بتسمع كلمة ربنا واتفتحت وبدت تسمع الكلمة ده عمل ايه عمل الروح القدس يبقى كل أحبائي ما نفسنا ترتوي تشبع تفرح اعرفوا أن ده روح ربنا هو اللي فرحنا كل ما ودنا تبتدي تميز صوت ربنا أعرف أن الروح القدس هو اللي إيه هو اللي ادى النعمة دي كل ما أحس بحضور الله طروا بهاء مجد إلهنا أحس بحضور ربنا كده وشعر أنه فعلا مخلصنا في وسطها ده عمل إيه عمل الروح القدس انفجرت في البرية مياه وأنهارا في القفر لذيذة كلمة انفجرت يعني مش يعني سقت لها كده نقطتين مية في البرية يا دوبك عين مية يا دوبك بتطلع لها يعني ايه سرسوب مية صغير قال لا دي ايه دي انفجرت في البرية ده بيوصف شوفوا عطية الروح القدس ايه شوفوا قوة عمل الروح القدس عشان كده ربنا يسوع قال للتلامذة ستنالون ايه قوة ما تحل الروح القدس عليكم كان ابونا بشوي كان يقول القوة بتاعت الروح القدس زي قوة الايه الديناميت قوة dynamic مش قوة static ال static دي حاجة ايه ثابت لكن قوة الروح القدس ايه dynamic حاجة متحركة انفجرت في البرية ايه ينابيع ويصير السراب أجما السراب ده ايه اللي مسافر في البرية قلنا ده شعب اسرائيل راجع من بابل رايح اورشليم فماشيين في الصحراء ففي الصحراء تظهر ظاهرة السراب انه نتيجة انعكاسات أشعة الشمس على طبقات الجو اللي مختلفة الكثافة بسبب الحرارة فالانعكاس دوت يخلي الإنسان إيه يشوف قدامه كأنه في مية يطلع يجري ما يلاقيش إيه ما يلاقيش مية طيب الينابيع دي بتعمل إيه تصير السراب إيه آجما تبقى ينابيع تفجر مية حقيقية يبقى عمل الروح القدس يا أحبائي إن يحول السراب لإيه لحقيقة عمل الروح القدس يحول السراب لحقيقة يعني ايه يعني تسأل انسان مثلا ايه رغبتك نفسي ابقى فرحان وعلشان ابقى فرحان بجري ورا خطايا بجري ورا الشور ما اقول لك طيب لما جريت ورا الخطايا والحاجات الوحشة دي فرحت ابدا طلعت الحكاية ايه سراب خداع مفيش حاجة في العالم بتفرح عمر الخطية ما تفرح وبقول لكم الانسان يجري ورا الخطية ايه بحثا عن الفرح بحثا عن السلام بحثا عن الراحة بحثا عن الطمأنينة بحثا عن الشبع طيب لما خدت يا عم الحاجات ديت تقول لي ولا حاجة طلعت سراب طب أنا فعلا عايز أشبع طب فعلا عايز أفرح فعلا عايز أشعر بطمأنينة فعلا عايز أشعر بارتواء أقول لكم شغلة الروح القدس يسير السراب الخيال ده يخليه إيه يخليه حقيقة الروح القدس يخلي النفس فعلا فرحانة يخلي النفس فعلا شبعانة رب رعية فلا إيه فلا يعوزني شيء يبقى عمل الروح القدس يسير السراب إيه أجمل عمل الروح القدس يا أحبائي يكشف الزيف اللي في العالم الروح القدس يخلي عينين الإنسان إيه عينين بصيرة فالإنسان يشوف ال- ال- الفخاخ بتاعة الشيطان ويدرك الزيف والخداع اللي فيه فيهرب منه عشان كده قال سفر الأمثال باطلا أن تبسط فخ أمام عيني كل ذي جناح ال- العينين اللي بتتمتع بجناحين الروح القدس دي ايه اي فخ يتحط قدامها تعرف ت- ايه تنجى منه مهما تحط لها بخخاخ هي بالجناحين بتوع الروح القدس دي اللي بيديها بصيرة ت- ايه ترتفع فوق الفخاخ دي فالروح القدس يا أحبائي يحول الخيال لحقيقة السراب اللي الإنسان بيبحث عنه الفرح الشبع الإنسان اللي عايش مع ربنا فرحان فعلا سكن الفرحين جميعهم فيك يا الله الروح القدس يكشف الزيف الخداع اللي موجود في العالم أيضا يوصف عمل الروح القدس قال في مسكن الذئاب في مربدها دار للقصب والبردي الذئاب يا أحبائي ما تسكنش إلا في الأماكن القفر ما فيش عمركم ما تلاقوا دئ- ديب في المدينة لكن في المناطق الخاوية مناطق القفر المناطق الغير مأهولة تلاقوا في دياب تصوروا بقى مكان الديابة ده القفر أصبح إيه دار للقصب والبردي المكان اللي بيعيش فيه الديب مكان القفر ده أصبح بيتزرع فيه قصب وبيتزرع فيه ايه نبات البردي تقول لي طب اشمعنى القصب والبردي اقول لك لان القصب والبردي بيحتاجوا لكميات كثيره جدا من الميه في زراعه القصب في في ال في ال في الزراعه طريقتين للري في ممكن يكون ري بالتنقيط ايه يعني عارفين يحطوا ايه تلاقوا بتاع كده مكنه كده في الارض وتقعد تلف وت ايه وتنقط نقط ميه وتقف تنقط نقط ميه وتقف دي طريقه للري في نوع تاني من الزراعة ما ينفعش معاها الري بالرش ولا التنقيط لكن الري بالغمر لازم الأرض تتغمر مية الغمر دوت في الرز وفي القصب حس زراعة فال- فالقصب علشان يتزرع لازم الأرض تتغمر بالمية الرش ده ما, ما يجيبش مع القصب فأشعياء عايز يقول ايه عايز يقول البرية القفر ديت البرية القاحلة مش فيها مية دي اتغمرت مية لدرجة انها اتزرعت ايه اتزرعت قصب واتزرعت ايه بردي شوف يا احبائي غنى عطية الروح القدس ايه ربنا يع... ليس بكيل يعطى الله الروح ما بيكيلش ده يدي بايه بفيض أيضا يا أحبائي البرد له معنى آخر البرد ده بيعملوا منه إيه الورق يعني إشارة للمعرفة الروحية يعني ثمر عطية الروح القدس إن الإنسان يمتلئ من إيه من كل معرفة روحية عشان كده لما نصلي في صلاة الإسمة بتاعة الرسل نقول لما حل عليهم الروح القدس فملأهم من كل إيه حكمة ومعرفة وفهم عقل دي عطية إيه عطية الروح القدس عشان كده أحبائي الآباء بتوعنا كانوا ناس بسطة لكن كانوا إيه ممتلئين معرفة منين المعرفة ديت من الروح القدس المعرفة ديت منين من الروح القدس واحد زي أوريجانوس يا أحبائي لما تقروا تفسير الكتاب المقدس يعني يعني طب دلوقتي يمكن ايه الواحد لما مثلا عايز كلمة بالكمبيوتر مثلا يقعد يطلع كل الآيات اللي فيها الكلمة دي في لحظة اوريجانوس لما كان يفسر الكتاب المقدس كان يقول الحاجة ويروح جايب الآيات اللي بتوضح المعنى دوت طيب بقول لكم النهاردة الحكاية سهلة انه ايه انه عايز ادور على كلمة اروح مطلعها من الكتاب المقدس كله في لحظة اوريجانوس كان بيعمل الموضوع دوت بدون مساعدة مجرد انه ي- يقول الكلمة يروح مطلع ذهنه الروح القدس يجيب له كل الايه كل الآيات اللي فيها الكلمة دي ويروح مربطهم ببعضهم بطريقة بديعة جدا حاجة مذهلة عشان كده كان أبو أوريجانوس كان يدرك أن أوريجانوس دوت إنسان ممتلئ من الروح القدس فكان وهو نايم بالليل يروح أبوه يكشف صدره ويروح بايس صدر ابنه بيقولوا له بتعمل كده ليه قال لأني موقن أنه ابني مسكن للروح القدس جاب منين المعرفة ديت مش مش ذكاوة مش عقل ده ده أنا أتذكر مرة لما كنا بنتكلم على مش فاكر كنا بنتكلم عليه بس يعني كنا بنقول ان المسيح من نسل داوود مش من نسل هارون اتعرضنا للسؤال انه طيب ازاي اليصابات آه، اللي هي نسيبة العذراء خالتها ازاي متجوزة زكريا الكهلبي يقول لها انا نسيبتك وهي متجوزة كان أوريجانوس راح راجع معرفش جابها منين أنا حتى نسيتها دلوقتي راجع لسفر الخروج مين مش عارف من سبط لاوي اتجوز مين من سبط يهوذا وجابهم بالأسامي ده, ده حاجة مذهلة الراجل دوت أنا مش متذكر أنا افتكرتها وأنا بتكلم بس يعني لو رجعنا لل... مش فاكر ما كنا بنتكلم في عيد البشارة اللي بنتكلم فيه مش فاكر يعني جابها منين اوريجانوس ديت حاجة حاجة حاجة مذهلة طب دي ايه ديت ادي عطية الروح القدس يا احبابي يملى الانسان من كل معرفة الرسل ابائنا لما يقف بطرس يقول لهم ايه يقول لهم ان المسيح مات وقام هذا هو اللي قاله داود النبي لا تدع قدوسك يرى فساد الكلام ده ما يطبقش على داود لانه قبره عندنا وقد رأى فساد امال مين اللي قدوسه لم يرى فساد هو المسيح يبقى دي نبوة عن القيام ايه يا عم بطرس جبت منين الكلام ده اتعلمت الحاجات دي فين يا بطرس ده ده انسان عديم العلم ادي عطية الايه الروح القدس طلع نبات البردي فامتلأ معلمنا القديس بطرس من كل ايه معرفة روحية ادي عطية الروح القدس مش بس كده يا احبائي لكن يقول في عطية الروح القدس المعطشة دي يعني معطشة دي شدة العطش ينابيع ماء في مسكن الذئاب النفوس العطشانة يا أحبائي وبسبب عطشها صارت مسكن للذئاب إيه لما حل الروح القدس تحولت المعطشة دي لإيه لينابيع ماء زي مين دي مين كانت معطشة كده السامرية معطشة تشرب راحت اتجوزت واحد مش شبعانة راح تجوز واحد تاني معطشة طب المعطشة ديت لما حل عليها روح ربنا ايه المعطشة صارت ينابيع مي راحت السامرية امتلئت من الروح القدس وراحت تفيد في الينبوع بتاعها دوت على ايه على اهل السامرة المعطشة ينابيع ماء في مسكن الذئاب اللي كانت في يوم من الايام مسكن للايه مسكن للشيطان وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل أحبائي أشعية بيوصف مملكة المسيح بصورة بديعة جدا البرية ديت بدت تفرح ليه لأن بدت تشوف بهاء ومجد ربنا بالتجسد طب ثمرة التجسد بدت تتمتع بعطية الروح القدس وبدأ يوصف فينا بركات الروح القدس طيب ايه تاني يا أشعية قال تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة في السكة ديت لا يعبر فيها نجس من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل أولا من جهة المعنى الحرفي يا أحبائي أشعية بيتكلم عن طريق العودة من بابل لأورشليم الشعب اللي راجع من السبي دوت قال هتكون في طريق مقدسة ما حدش هيتوه من إسرائيل في البرية دي كل اللي ماشيين في طريق العودة كلهم هيوصلوا طيب ده المعنى الحرفي طب المعنى الروحي يا أحبائي إيه السكة إيه الطريق اللي أشعية سماها طريق مقدسة المسيح قال عن نفسه أنا هو الإيه أنا هو الطريق والمسيحيين يا أحبائي كان اسمهم في سفر الأعمال أصحاب الطريق ولما كان حد يجدف على الإيمان المسيحي قال سفر الأعمال عنه شاتمين الطريق المسيحيين كان اسمهم أولا إيه أصحاب الطريق لكن اتسموا مسيحيين أولا فين في أنطاكيا لكن قبل كده كان اسمهم ايه أصحاب الطريق طريق مين طريق المسيح اللي قال أنا هو الطريق هي دي الطريق المقدسة وتكون هناك سكة وطريق يعني ده بيوصف المفديين بيوصف عصر المسيح تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة طب الطريق دوت مين اللي يعبر فيه قال لا يعبر فيه نجس ما يمشيش في السكة دي ليه يا ربي ما يمشيش قال اصل الطريق دوت طريق ضيق وكرب ضيق وكرب لمين يا ربي قال ضيق وكرب للجزدانيين ضيق وكرب للشهوانيين ما يجوا في سكة المسيح ما يعرفوش يمشوا فعلشان يمشي في السكة لازم يتطهر الأول من خطيئة عشان يعرف يمشي في الطريق المقدسة دي وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة المسيح يا أحبائي ما وصفش لينا طريق لكن قال لنا أنا إيه أنا هو الطريق عشان كده معلمنا القديس بولس قال في العبرانيين طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده يعني هو نفسه كان الايه كان هو الطريق اللذيذ في الأمر يقول من, يس من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل يعني السكة مضمونة مية في المية محدش يضل فيها أبدا اللي ماشي في السكة لا يضل ليه ما يضلش قال أصل الشيطان ملهوش سلطان عليهم طبعا يا أحبائي واحد اتحد بالمسيح المسيح بيقول أنا الطريق واتحدت بيه إزاي يضل إزاي الشيطان يبقى له سلطان عليه عشان كده ربنا قال أعلمك أرشدك الطريقة التي تسلكها أنصحك عيني عليك هيضل إزاي دوت لما بيقول أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلكها أقول لك امشي في السكة دي ولو بديت تحود أنصحك وحتى لو تهت عيني عليك لغاية ما إيه ما رجعك يضل إزاي دوت مستحيل يضل من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل شوف يا أحبائي ال ال الأمان اللي موجود في الطريق دوت الضمان اللي موجود في الطريق إيه بعد الوعظة بتاعت المرة اللي فاتت قالوا يا ابونا يعني احنا هنهلك نهلك فين ده بيقول من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل ما دام ماشي في السكة مش ايه مش هضل مجرد المسير في الطريق ضمان الوصول للنهاية ادام ماشي في السكة هتوصل من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل حلوة الآية دي قوي اللي كانوا جوه الفلك يا أحبائي حتى لو واحد اتكعبل جوه الفلك وقع أهو اسمه برضه جوه ايه جوه الفلك اسمه جوه ايه جوه الفلك مش هيضيع مش هيهلك او وقع جوه بس جوه المركب جوه السفينه جوه الكنيسه فطول ما الواحد ماشي في السكه يضمن انه ايه انه مش هيضل عمل الروح القدس يرشده انصحك عيني عليك من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل طب امال مين اللي يضل يا احبائي صدقوني الحكمه هم اللي بيضلوا الفهماء في عينين انفسهم هم اللي ايه يعني دول مش هيمشوا في الطابور اصلا دول ما يرضوش يمشوا في السكه لا ده عايز يمشي بايه عايز يمشي بفكره مش عايز يمشي ورا اللي قدامه لا ده عايز هو يطلع ويعمل لنفسه طريق والناس تمشي وراه ده اللي بيضل لكن اللي ماشي في السكة هو اللي قدامي ماشي كده وانا ماشي وراه اللي قدامي ماشي وانا ماشي وراه الصبح انا بصلي القداس معرفش جت في ذهني ليه يعني البعض مثلا ايه نيجي نتكلم معاهم على سير القديسين ما يحبش يسمع قلت تعالى بالي طب اشمعنى سير رجال الكتاب المقدس بيحب ان نقرا فيها طب ما هو ما هو القديسين اهوت طب اشمعنى دول فرحانين بيهم ولما نيجي نقول مثلا في تاريخ الكنيسه في واحد زي يوحنا زي بيلفم في واحد زي ماري جرجس في واحد زي ماري مرقس زي ما بنتامل في حياه القديسين دول نتامل في حياه القديسين دول لا دي مش مقبوله ليه مش مقبوله مش عايز امشي في الصف مش عايز امشي في الصف ناس سبقوني ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء امشي وراء اثر الغنم فالجاهل الضعيف يقول لك ايه يا عم زي ما بيقولوا نعمل من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل عشان كده ربنا اختار مين اختار الضعف اختار الجهال ليه هم دول اللي مش هيضلوا عشان كده المسيح اتهلل بالروح وقال ايه احمدك ايها الاب رب السماء والارض لانك اخفيت هذه عن الايه الحكماء والفهماء وعلى انتال الاطفال الموسيقى التصويرية بتاعتك النهاردة بصراحة تمام يعني موسيقى مصاحبة للحدث تعلى وتوطى يعني بتتناسب مع ال... تمام خلاص فاضل لنا خمس دقايق ونخلص انا اقول ايه يعني كده وخلاص هنثبت على الوضع دوت ابص الاقي راحت القعده متغيره طب معلش هنثبت على الوضع ده لا الحكايه بقى ماشيه ايه كويس كويس من سلك في الطريق حتى الجهال ايه لا يضل احلى ما في الطريق بقى انه ايه لا يكون هناك اسد دي حلاوة الطريق مفيش أسودها لا يكون هناك أسد وحش مفترس لا يصعد إليها لا يوجد هناك مش موجودين دول هناك بل يسلك المفديون فيها طريقة مأمونة يا أحبائي الطريق طريق آمن ليه لأنه الأسد والوحش المفترس مش هي إيه مش هيسلكوا في الطريق دوت مين الأسد ده هو زي إبليس عدواكم يقول كإيه كأسد زائر لا ده ملهوش انه يمشي في السكة دي ملهوش سلطان على ولاد ربنا طب ليه قال اصل المسيح بالصليب عمل ايه صح الطريق دوت كرسه دشنه بجسده دشنه بجسده امتى لما جسده اتعلق على الايه على الصليب فخلاص اصبح الشيطان ملهوش سلطان على اللي سالكين في الطريق دوت امال مين اللي هيمشي في الطريق بل يسلك المفديون فيها سكة دي بس سكة مين سكة المفديين اللي المسيح فداهم بدمه اللي المسيح مات عوض عنهم ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد آية حلوة أوي آية عايزة الواحد إيه ما فيهاش شرح بس عايز الواحد يقعد إيه يقول فيها كتير مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون يرجعوا ليه قلنا هم موجودين في السبي وإيه وراجعين لأورشليم مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون طب هم راجعين راجعين إيه بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم عشان كده قال المزمور إذا ما رد الرب سبي صهيون صرنا إيه فرحين مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم شوفوا يا أحبائي بيوصف فرحة الخلاص فرحة المفديين دول فرحة السالكين في الطريق بيقول إيه بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد فرح يا أحبائي المفديين فرح لا يدركه العالم لأن قال عنه أنه فرح إيه أبدي فرح سماوي غير أفراح العالم فرح المبدئين يا أحبائي حتى لو كانت على الخدود دموع حتى لو كان في أنين زي ما قال بولس الرسول الصبح في القداس مكتئبين لكن غير إيه متضايقين مطروحين لكن غير هالكين إيه دوت يعني في ضيق بس مع الضيق في إيه في فرح فرح العالم ما يعرفوش العالم يفرح انه الفرح ايه لما ما يكونش فيه دقاق لما يكونش فيه اتعاب لما يكونش فيه امراض لكن فرح المفديين ايه افرح في الامي فرح المفديين ايه لما التلامذة اتشتموا واتجلدوا خرجوا فرحين لأنهم حسبوا أن يهانوا من أجل اسمه فرح العالم ما يعرفوش ده فرح سماوي بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم على رؤوسهم يعني الفرح نازل منين نازل من السماء طب هو واحد مريض يا بولس يفرح قال لا ما دي حاجة منين حاجة من السماء حاجة نازلة من السماء حاجة مش منه واحد زي استفانوس بيترجم فرحان ووجهه كملاك ده فرح نازل على راسه يعني جاي منين جاي من السماء فرح أبدي فلح على رؤوسهم يهرب الايه الحزن والتنهد مفيش حزن عشان كده نصلي في الأشية نقول الايه الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد حتى ديت تنهيدة دي مش موجوده لعل أحبائي بهذه الكلمات يكون هرب الحزن والتنهد اللي سببه لنا الإصحاح 34 ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين